السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد فالنهاردة باذن الله سبحانه وتعالى يا جماعة هنبدأ ندخل في اشواط القرآن المكي ورا بعضها باذن الله القرآن المكي بيتكلم عن ايه القرآن المدني كان بيتكلم عن كيفية اقامة الدين في الواقع ازاي نقيم الدين في المجتمع القرآن المكي بيتكلم عن اقامة الدين في النفس ازاي معاني الدين تقوم داخل قلبك وداخل نفسك عشان كده المعاني او المقامات اللي احنا سمعناها في القرآن المكي الصعب قوي والعالي علينا الوقت في القرآن الم... المكي بقى هنتربى على الجذور بتاعتها يعني لما كنا بنتكلم عن حمل المسؤولية وعن هم الدين وعن التضحية وعن ان الدين يبقى ابنك الوحيد و و و المعاني الايمانية اللي لو موجودة جوه قلبك هتقدر تنفذ الكلام ده هي اللي القرآن المكي بيكلمك عليها يا جماعة يعني لو انت جيت تشوف اي باب من ابواب الدين هتلاقي عليه زحمة جامدة قوي باب العلم الشرعي الناس يعني زحمة عليه ما شاء الله باب دراسة العقيدة زحمة باب دراسة الفقه زحمة باب دراسة اي علم في الدين زحمة انما لو جيت تشوف دراسة التفسير وفهم القرآن هتلاقيه باب فاضي جدا ليه الناس زهدة في فهم كتاب الله ما ازهدنا في فهم كتاب الله اي باب من ابواب الدين هتلاقي عليه ازدحام شديد ما عدا باب فهم كتاب الله وباب فهم القرآن القرآن هو الحل القرآن هو الحل عشان كده سورة يونس من اولها الف لام را تلك ايات الكتاب الحكيم قبل ما ندخل في سورة يونس عايزين نقول ان احنا الوقت في الشوط الثاني في تفسير كتاب الله الشوط الثاني يا جماعة اللي هو من يونس للاسراء الشوط الاولاني كان الصور المدنية الطوال اللي نزلت في المدينة الشوط الثاني من يونس للاسراء اللي نزل اخر مكة هنلاحظ ان احنا كل ما نتقدم في القرآن الموضوع بي يعني ترتيب النزول عكس ترتيب المصحف ليه لنا محاضرة باذن الله هنتكلم عنها اخر حاجة نزلت المدني المدني في الاول بعد كده اخر مكة لا يبقى اخر مكة بعد المدني واول حاجة نزلت خالص الاجزاء الاولانية في القرآن المدثر والمزمل التسعة وعشرين والتلاتين تلاقيها في اخر المصحف ليه يا رب الكلام ده هنتكلم عن حكمة الترتيب المعجز لآيات كتاب الله ولصور كتاب الله في محاضرة مستقلة باذن الله سبحانه وتعالى يبقى الشوط ده من يونس للاسراء يا جماعة نزل امتى احنا الوقت يا جماعة سنة 11 مكية 11 مكية ده عز الابتلاء وعز التضييق من مكة على المسلمين وعلى الصحابة وعز الحرب الاعلامية المهولة جزيرة العرب كلها بقت ما تعرفش عن محمد واتباعه غير انهم فئة ضالة والعياذ بالله ظهرت في مكة وفرقت بين المرء وولده وزوجه واخيه وان الناس دي اصبحت محاصرة اعلاميا ومفيش حد واخد عنهم اي صورة حلوة بسبب الحرب الاعلامية المهولة اللي اصبحت على اشدها في هذا الوقت ما حدش عاد بيدخل الاسلام خلاص والصحابة بقوا هيوصلوا لمرحلة الانفجار طب وبعدين امتى الدين هينتشر الالوف اللي بتموت كل يوم على غير لا اله الا الله مين اللي ينقذها من النار اللي هي رايحة فيها الحق مين اللي هينصره المتكبرين المجرمين هم اللي صورتهم مرفوعة وكلمتهم مسموعة فكان وقت اخر مكة وقت خنقة بالنسبة للصحابة قمة الاختناق زي المرحلة اللي احنا فيها الوقت بالظبط الصغور كلها مفتوحة والتضحيات المطلوبة عالية جدا واهل الباطل على اشدهم في حرب الاسلام الصورة بتاعت الاسلام مشوهة في العالم كله بل صورة الملتزمين في المجتمع بتاعنا مشوهة واحنا عايشين في المرحلة دي يا جماعة المرحلة بتاعت من يونس للاسراء جاية عشان تغذينا في هذه المرحلة اللي احنا عايشين فيها وتقول لنا المفروض نعمل ايه المرحلة زي المرحلة بالظبط سورة يونس نازلة 11 11 مكية في اخر مكة بعد سورة الاسراء اللي رجح ان هي 11 مكية في تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور في تفصيل لا داعي لذكره الان يبقى اذا يونس هود يوسف الاسراء الصور بتاعت اخر مكة دي عايزين نتربى على معانيها بقى الصور دي بتركز على ايه وبتتكلم على ايه في مرحلة الاختناق الدعوي لما الدعوة بتقف احيانا بتلاقي الداعية يقف ويفكر ما يكونش الازمة اللي الدعوة فيها بسبب بعض الثوابت اللي موجودة في الدعوة اللي انا كنت بدافع عنها طب ما الواحد يميل شوية يا اخي خلي عندك مصلحة دعوة يا اخي يا اخي خلي عندك فقه واقع يا اخي طب نبدأ نتنازل عن بعض الثوابت عشان المركب تمشي طب نبدأ نهاجم اهل الباطل عشان المركب تمشي طب نبدأ نخبي جزء الدين ونعرض للناس جزء تاني اصل الناس بقت بعيدة قوي عن ربنا ونبدأ بعض الاحكام الشديدة بلاش نقولها للناس نتس نتساهل فيها ومش مشكلة اما الناس تاخد 50% من الدين احسن ما احسن ما تروح خالص بتبدأ تظهر نماذج متميعة من الدين والجو وال... وال... يعني الصورة الثانية بقى نماذج متشددة كارهة للناس والبعدهم عن الدين واحيانا بيبدأ نتخلى عن الثوابت واحيانا بنبدأ نهادن, نهادن اهل الباطل فبيبقى القطر بتاع الدعوة اللي ماشي او موكب الدعوة اللي ماشي يبدأ يخرج عن التراك اللي ربنا رسمه له ما عادتش الدعوة تبقى محكومة بشرع الله لان النفوس مخنوقة وعايزة اي منفذ ينفذ عنها فيبدأ يحصل انحرافات عن منهج الدعوة وتنازل عن ثوابت الدعوة وتمييع في مفاهيم الدين ومبادئ الدين صورة يونس نازل عشان كده والشوط ده بتاع يونس للإسراء نازل عشان كده عشان يفكرنا بالتراك اللي لازم واحنا في وسط الازمة اللي احنا عايشين فيها ما نخرجش عنه ابدا وعشان اوعوا تحبطوا عشان تفضل تشتغل في الدين والدعوة عشان الموكب اللي ماشي في التراك ده يفضل على اقصى سرعة منطلق عشان نفضل شاحنة في الطريق لله يا جماعة عشان لا نتوقف عشان كده سورة يونس اول ما تدخلها هتحس ان في طوفان ايمانيات جه في وشك طوفان من الايمانيات من اول ما تدخلها كده تلاقي ربنا بيكلمك عن الثواب الاخروي لاهل الدين ولو ثبتوا على الدين شوف ربنا وبيقول لك ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها وتحيتهم فيها و... ولما تنتقل عبر الصورة تلاقي ايات الثواب تاني للذين احسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة بل من اول اية في هذه الصورة وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم ولما تدخل في الصورة تلاقي طوفان الايمانيات مستمر في الكلام عن الثواب الدنيوي الجو اللي احنا هناخده اوعوا تفتكروا ان التضحيات اللي انتوا بتقدموها دي مش هتاخدوا زيها اوعوا تفتكروا ان التعب اللي انتوا بتتعبوه عشان الدين ده مش هتاخدوا قده اكتر منه في الدنيا قبل الاخرة الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ايات بتفكرك ان الدنيا ليك انت فكذبوها فنجاه والذين معه وجعلناهم خلائف بل اخر اية واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين هيحكم لك في الدنيا قبل الاخرة بالنص قبل الاخرة ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق هتبوأوا التمكين في الدنيا قبل الاخرة صدقا من الله ووعدا صادقا من الله سبحانه وتعالى يهديهم ربهم بايمانهم الى اخر ايات البشرى في الدنيا قبل الاخرة هتلاقي طوفان كلام عن الله سبحانه وتعالى من اولها ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق وآيات كلام عن عظمة الله سبحانه وتعالى تستمر طول الصورة يا جماعة لغاية اخر الصورة وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين كل ده كلام عن ربنا قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون يبقى من اول واحنا داخلين كده يا جماعة جهز قلبك ان مدام التضحيات تقيلة ومدام المطلوب عالي جدا يبقى لازم الايمانيات تبقى جرعتها عالية جدا في هذه السورة المباركة سورة يونس بتتكلم عن ايه سورة يونس موضوع سورة يونس ذات الداعية الى الله في اوقات الابتلاءات والازمات واحنا بندعو الى الله ما احنا مش هنسيب الدين يتقطع هندعو الى الله الذات بتاعك ايه لما الابتلاء يزيد لما الصخور تتفتح ايه الذات بتاعك ثلاث انواع ذات رقم واحد ذات ايماني قلبي طويل على مدى الصورة اربع حاجات رقم اتنين زاد دعوي يبقى زاد ليك في صفات الدعوة المفروض صفاتك كداعية في الواقع ده يبقى شكلها ايه رقم تلاتة ولما الازمة تزيد قوي بقى ولما حرب اهل الباطل تزيد قوي ولما الصورة تبقى سودة ولما بغداد تسقط ولما الخلافة تضيع ولما افغانستان تروح ولما تلاقي الثغور كلها اتفتحت ولما تلاقي التضحيات المطلوبة منك عشان دينك فوق مستوى احتمالك او احتمال ايمانك الضعيف في هذه المرحلة ولما تلاقي اهل الباطل هجموا بكل قوتهم مطلوب منك تثبت على ثلاث حاجات ربنا ذكرنا بيهم في اخر الصورة ثلاث حاجات لازم تثبت على اليقين الهائل وتثبت على التوكل التام بالله ان طول ما ربنا معاك لا يمكن حد يقدر يعمل لك حاجة وتثبت على اتباع امر الله وتوصياته في هذه المرحلة مهما كان منتظرا فرج الله سبحانه وتعالى ندخل يا جماعة في سورة يونس واول حاجة هندخل فيها في سورة يونس اسم سورة يونس اغرب حاجة اول حاجة من الحاجات الغريبة ان قصة يونس في الصورة 109 آية آية واحدة بس في الصورة آية واحدة وتتسمى الصورة بيها تاني حاجة ان اخر اسم كان ممكن مش يذكر كعنوان للصورة يذكر في الصورة اصلا اسم سيدنا يونس ده سيدنا محمد يعني يعني سيدنا محمد يا جماعه تخيلوا حالته النفسيه في, ال- في الوقت ده ايه سيدنا محمد هيموت الحق بيط... الحق بي... بي... بيحارب والباطل بينتفش والارض مهجور منها عباد الله تخيلوا حاله سيدنا محمد وهو بيشوف الصحابه بيتعذبوا كان شكلها ايه تخيلوا في الوقت ده اما ربنا يفكروا بسيدنا يونس اشمعنى سيدنا يونس الوحيد من الانبياء اللي قومه امنوا بيه وما اهلكمش العذاب يا وربنا بيقول له شايف الحرب بتاعتهم وبيقول له ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إيمانها محدش آمن إلا قوم يونس يا رب ده يعني ده يعني ده احنا قاعدين نقول للنبي خلاص واصبر وما يهمكش منهم وخلاص هم اللي كفره ويستاهلوا اللي يحصل لهم نجيب سيره يونس اللي قومه امنوا بيه هنا في النص مش هتبقى دي تقيله على قلب النبي لا يا جماعه ده بشرى ضمنية لرسول الله ان انت وسط الانبياء هتبقى زي يونس قومك هيسلموا على يديك باذن الله ولن يهلكهم العذاب كما حدث في فتح مكة بعد كده غير ان ربنا برضه بيفكر النبي بسيدنا يونس ليه اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت سيدنا يونس لما في الاخر زهق من قومه وسابهم ومشي ربنا بيقول للنبي اوعى تسيبهم انت عبد ليا اوعى تأبق واتطبق الى الفلك المشحون اوعى تقبض وتسيب قومك او تتنازل عن الدعوة كاد اولو العزم ان يكونوا ستة لما تقرأ في قصة سيدنا يونس والصبر اللي هو صبره على قومه تقول لو كان سيدنا يونس ما سابش قومه بدون امر من ربنا كان بقوا اولو العزم بقوا ستة سبحان ربي فاصبر واوعى تتنازل عن قومك وخليك ثابت باذن الله سبحانه وتعالى وهذه بشرى ضمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما ندخل يا جماعة بندخل في سورة يونس هنلاقيها بتتكلم في الاول عن الزاد الايماني اربع انواع من الزاد الايماني احنا محتاجينها في الوقت اللي احنا فيه ده اول حاجة كلام عن القرآن عايزين نعمق علاقتنا بالقرآن نعمق ارتباطنا بكتاب الله تاني حاجة تعظيم الاخر نعظم الاخر في قلوبنا تالت حاجة تعظيم الله هي السورة بتذكر الاول القرآن وبعد كده بتذكر عظمة الله وبعد كده بتذكر الاخرة تعظيم الاخرة في القلوب وتعظيم الله في القلوب ده تالت زاد والزاد الرابع اللي مذكور برضه في اول السورة بعد هذه الاشواط الثلاثة خروج حب الدنيا من القلب ان حب الدنيا يخرج من قلبك لان حب الدنيا في المرحله دي ما ينفعش ليه لان مطلوب تضحيات عاليه قوي ازاي هضحي وانا في قلب الدنيا لو هي في قلبي مش هيجي لي قلب ان انا اضحي يبقى لازم حب الدنيا يقضى عليه تماما من القلب في هذه المرحلة عشان تقدر انك انت فعلا تشيل الدين في هذا الوقت الدنيا كلها متزينة وانت بتقول لا عشانك يا رب انا بضحي بكل حاجة عشان كده من يونس للاسراء هنلاقي تركيز مكثف شديد جدا على علاج حب الدنيا في القلب في حين ان الجزء 29 و 30 اللي نزلت في اول مكة ما تلاقيش فيه ذكر حب الدنيا فيهم نادر لو لقيت ذكر من بعيد لحب الدنيا طب ليه يا رب اصل في اول مكة الناس بتحب الدنيا لسه والقلوب لسه مش واخدة على التضحية فمن لطف ربنا انه ما يكلمهمش الاول عن تطبيق الدنيا ليه عشان ما يكرهوش الدين وينفروا منه انما عند اخر مكة لا خلاص بقى في شوط تربية يكفي ان احنا نتكلم في هذا الموضوع وده من فقه التدرج في الدعوة في كتاب الله سبحانه وتعالى يبقى اربع اشواط ايمانيه هنتكلم عنها يا جماعه بنبدا بايه عايزين نبدا نبدا بالقران ليه ربنا بدا بالقران شايفين الف لام را تلك ايات الكتاب الحكيم ده اول حاجه ربنا اتكلم عنها القران في سوره يونس طب وفي سوره هود اللي بعدها الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت القرآن بعضه اول حاجة في سورة هود طيب اللي بعده سورة يوسف الف لام را تلك ايات الكتاب المبين قال لك طب وبعد سورة يوسف في سورة النحل مثلا اتى امر الله فلا تستعجلوه ده في سورة النحل في نفس الشوط سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح سمى القل- القرآن روح بيحيي القلوب وبيحيي العقول وبيحيي الارض بعد موتها طيب وفي سورة الرعد الف لام ميم را تلك ايات الكتاب قال لك وفي سورة ابراهيم اللي بعدهم برضه في نفس الشوط الف لام را كتاب انزل اليك كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور ده ايه ده يا جماعة ليه الشوط ده كله بادئ بالقرآن عشان ربنا يقول لك ان القرآن هو الحل القرآن هو الحل يا جماعة مش عايزين نقول عايزين نقول شعارات محددة في الهدف القرآن هو الحل الارتباط بالقرآن هو الحل مفتاح الثبات في هذا الواقع هو القرآن مفتاح التمكين في هذا الواقع هو القرآن مفتاح حل الازمات اللي بتقابلنا الوقت والنصر على امريكا ورفع راية الاسلام مرة تانية هو القرآن مفتاح التمكين في قلوبنا وعلاج شهواتنا اللي كل ما بنخرج ونشوف الفتن اللي بره بترجع لقلوبنا تاني هو القرآن مفتاح غسل قلبك وصلاحك واصلاحك وبناء الامة كلها هو القرآن عشان كده ربنا بيجيب القرآن في الاول ونلاحظ ان الشوط كله طبعا او معظمه بادئ بايه الف لام را كعلامة على ان الشوط ده كله بيتكلم عن حاجة واحدة او في واحدة مشتركة في الموضوع بتاع الشوط تلك ايات الكتاب الحكيم أكان, عجب أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم القرآن جاي يبشرنا أن ليك قدم صدق كل حاجة قدمتها لله في الدنيا هتجدها عند الله صدقا يوم القيامة كل مثقال ذرة قدمته عشان إيمانك وعشان دينك هتجده عند الله يوم القيامة يعني قدم على قد ما تقدر القرآن وعدنا بوعدين ربنا وعدنا فيه بوعدين وعدنا بان كل حاجة هنقدمها في الدنيا هناخدها في الاخرة ووعدنا ان ربنا هيبوئنا في الدنيا قبل الاخرة التمكين والوعدين ربنا مذكرنا بيهم في الصورة في اولها ان لهم قدم صدق عند ربهم يعني في الاخرة هتلاقي كل تقدمة قدمتها موجودة ايه تحمسك انك تعيش حياتك كلها لله والله العظيم يا جماعة وفي اخر الصورة ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق يبقى ربنا صدق معاهم وبوأهم الدنيا قبل الاخرة لما بنتكلم عن القرآن يبقى معناه ان القرآن هو الحل يبقى معناه ان احنا نرتبط بكتاب الله ارتباط وثيق ازداد الايمان التاني يا جماعة ذكر الدار الاخرة ان الذين لا يرجون لقاءنا مش عايزين مش عايزين اخرة مش مش مقتنعين بالاخرة مش عايزين اخرة وانتوا رايحين تكلموا الشباب بره الشاب اللي بيقع في الموبقات والكبائر اوعى تفتكر ان الشاب ده مش مقتنع بالالتزام ده مش عايز التزام ما هوش عايز ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها راضي بالدنيا انا راضي انا عايز عربية وعروسة وبنت بنت حلوة اتجوزها او ما اتجوزهاش وشقة جميلة على البشاية عايز فلوس ورصيد في البنك وانا راضي يا ابني ده كل ده فاني انا راضي انت مالك واطمأنوا بها رضوا بشهواتها واطمأنوا باسبابها مص... هي دي مصيبتنا يا جماعة ان احنا رضانا بالدنيا واطمئننا بالدنيا ان لو شهوات الدنيا معاك ترضى ولو اسباب الدنيا المركز والفلوس وقريبك الضابط الكبير ولا اللواء تطمن والاتنين لا ده يرضي حد ولا ده يطمن عاقل لان شهوات الدنيا لا يمكن تجتمع لانسان عشان كده دايما تلاقي اهل الدنيا حزانة عندهم حزن ليه لان مش قادر ياخد الشهوات كلها الولد كلم دي ولا عمل دي وما قدرش ياخد اللي بعدها ولا اللي احسن منها فحزين وتلاقيهم دايما خايفين ليه ما هو اصل يعني افرق ابويا يا عم ابويا ظابط ولا ابويا لواء ففي نقطة المرور ما حدش هيكلمني انما لو جالي مرض عضال الطب مش عارف يعمله هعمل ايه يبقى انا لو نلت سبب مش هنال التاني ولو ولو نلت عشرة مش هنال العشرين الباقيين يبقى اذا يا جماعة سر الحزن والخوف اللي تعس الناس بره الرضا بالدنيا والاطمئنان بيها انما احنا بقى انما اهل الدين واهل الايمان ربنا يجعلنا منهم يا رب رضاهم بالله واطمئنانهم بالله عشان كده الا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف ولا حزن ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها فلما الدنيا ملت قلوبهم ملت عيونهم وشغلت عيونهم وخلت خطفت نظرهم فلما شافوا ايات ربنا اللي في السماء والارض ما شافوهاش والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك البعد ده هم مأواهم النار مأواهم هو كلمة مأوى دي يعني ايه البيت اللي انا بروح استريح فيه كأن استهزاء هو ده بيتكم اللي انتوا رايحين له في الاخر والمأوى ده انا بأوي اليه بعد يوم تعب رايح استريح بعد خمسين الف سنة تعب واهوال يدخلوا جهنم والمأوى ده انا بروح بقى رايح اكل واستريح واقعد فرايح بنشاط دول يوم يدعون الى نار جهنم دعا رايحين يتجرجروا على وجوههم والعياذ بالله اليها فهذا سخرية واستهزاء من الله مأواهم النار بما كانوا يكسبون الصورة التانية بقى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات امنوا وعملوا ايمان يبقى عمل مفيش حاجة اسمها قلب مؤمن ومفيش عمل مفيش حاجة اسمها انا مؤمن ومفيش قيام مفيش حاجة اسمها انا مؤمن ومفيش تلاوة قرآن مفيش حاجة اسمها انا مؤمن ومفيش دعوة في ايمان يبقى في عمل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم يا سلام يا رب الايمان يا جماعة ده فتح عليك في كل حاجة كان فتح على الصحابة لبلوم حياتهم وقلب حياة الصحراء وقلب حياة ابراهيم بل السلف كانوا بيوصلوا الليل بالنهار بسبب الع- في طلب العلم بسبب العزيمة اللي الايمان اداها لهم لو انت امنت حق الايمان هيديك عزيمة هائلة على فعل كل شيء انت نفسك تفعله في الدنيا الايمان هيديك بصيرة تفرق بيها بين الحق والباطل وبين الفتن لما الفتن تتلهم على اللي- على اللي معاك انت تبقى شايف الامر بوضوح الايمان هيديك سكينة وسعادة وراحة نفسية الايمان هيغير شخصيتك وهيغير طباعك وهيغير تفكيرك وهيغير رؤيتك وهيغير مفاهيمك وهيغير موازينك الايمان هيخليك انسان تاني تماما كنت مكروه اشد الكراهية واصحابك يتريقوا عليك واصحابك ماتوا بقيت انسان كل الناس بتحبك وكل الناس عايزه تقف معاك وكل الناس بتحترمك وبتقدرك وكل الناس بتكبرك وب... لا، الايمان يا جماعه لما بيجي بيبقى كل حاجه في حياتك كل شيء في حياتك حتى تفكيرك حتى فهمك كل شيء بيتقلب طب لو راح الايمان كل حاجه تروح ماذا لو ضاع الايمان لضاع كل شيء لضاع كل شيء في المجتمع وفي نفسيتك في نفسيتك اكتئاب وحزن وقلق وضيق وحيرة وتلاقي الشاب عايش مخنوق ومش عارف يعمل ايه وسط الناس يا جماعة الناس تبدأ تكره بعض وتحقد على بعض وما عادش حد يحب التاني ولا يعطف على التاني ولا يساعد التاني البركة بتاعت الزرع تتمحق الزرع طعمه يروح وكميته تروح وما عادش يبقى في قطن ولا يبقى في رز ولا يبقى في ذرة ولا يبقى في الخير بتاع زمان كل حاجة المطر نفسه يقل الطقس يتغير وتبقى الدنيا يا حر قوي يا برد قوي كل حاجة تتغير الظلم ينتشر والبلطجة تنتشر وكراهية الناس للناس تنتشر والاغتصاب ينتشر والقتل ينتشر ده كل ده ايه لما ضاع الايمان لما الايمان ضاع كل حاجة ضاعت كل شيء بيضيع النهر ده النهر ده ما تعرفش تجيب كوبايه ميه نظيفه تشربها بذنوبك بذنوبك النهر اللي طول عمره الناس بتشرب منه على طول بقيت ما تعرفش تمد ايدك تشرب منه بق ميه يجي لك بالهرسيا ويجي لك آه، بتاع معوي تلبك معوي وممكن يكون في البقعه بقيه حاجه ويجي لك اي حاجه تتوقع ان هي تاتي من الميه اللي في اطول نهر في العالم لما الايمان يضيع يهديهم ربهم بايمانهم شوفوا بقى الكلام اللي جاي ده كل كلمة منه بتبين لك نوع من انواع نعيم الجنة عشان تنبهر بالجنة تجري من تحتهم الانهار تجري من تحتهم الانهار ده وصف الملوك وهذه الانهار تجري من تحتي تبقى ملك تبقى اشتغل الوقت عشان تبقى ملك اتعب الوقت عشان تبقى ملك في الجنة ضحي الوقت عشان تبقى ملك في الاخرة تجري من تحتهم الانهار في جنات مش جنة واحدة بس بس يبقى العز العز بقى والفخفخة في جنات النعيم ايه الفرق بين النعمة والنعيم النعمة ان انا عندي فلوس مثلا ولكن ممكن عندي مرض مش ممتعني بيها النعمة ان انا عندي تسع عيال بيرتبوا على المحافظة في مدارسهم وعندي عيل سقط ومبهدلني ومب- ومقطعني النعمة ان انا عندي 50 مليون جنيه بس عندي سكر وضغط مغضغطين عليا يبقى ممكن يبقى في نعمة بس ما انتش مستمتع بيها انما النعيم ان كل شهواتك بقت معاك وكل الاسباب بقت تملكها فما عادش في حاجة ناقصاك يبقى كلمة النعيم معناها قمة الرضا والاطمئنان اللي هم كان اهل الدنيا عايزينهم في الدنيا رضوا بيها واطمئنوا بيها ما خدوهاش انت اللي تاخدها لان انت اللي مع الله سبحانه وتعالى تاخدها في الدنيا وفي الاخرة في جنات النعيم دعواهم مش دعواه دعواهم جو الجماعة والانسة والبهج والبهجة والانس ونبقى مع بعض يا جماعة دعوة تبقى حاجة جميلة والله يا جماعة دعواهم فيها سبحانك اللهم يعني هم قاعدين كده احتاجوا ما احتجت احتجت مثلا كوبايه مثلا عصير ايه نفسك في عصير ايه دلوقتي في حد عطشان معانا او في حد جعان عايز مثلا وجبه حلوه كده فراخ مش عارف معموله بالايه كده على شوب حاجه اي طلب من الطلبات اللي انت جالك نفسك فيها تقوم تقول بس سبحانك اللهم تقوم الملائكة على طول تقوم جايه لك فيقولوا لك سلام تقول لهم سلام يبقى وتحياتهم فيها سلام كلت وشربت وخدت بقى ايه يعني خدت مزاجك بقى من الاكل ومن الشرب تقول الحمد لله رب العالمين ما انت مش هتشيل الاطباق انت ولا تع... انت بتتخدم بس الحمد لله يا رب العالمين يوم الملائكة جايين شايلين الاكل خلاص او الخدم جايين شايلين الاكل ليه نعيم الرفاهية موجود هنا في الصورة دي بالذات كل صورة اتكلم عن الجنة بتركز على نعيم غير الصورة التانية يعني في صورة بتركز على الحالة الاجتماعية في الجنة في صورة بتركز على النظر لوجه الله في صورة بتركز على النعيم المادي في صورة بتركز على جو المرح وال... اشمعنى دي بتركز على الرفاهية لان احنا في اخر مكة احنا في وقت تعب ومشقة وتضحية وجهد فالتعب اللي انت فيه ربنا بيقول لك هديك راحة لم تتصورها ولا لم تتخيلها لو انت تعبت عشان هتبقى ملك دعواهم فيها سبحانك اشمعنى التسبيح هو اللي ربنا سخر لهم بيه خدم الجنة التسبيح يا جماعة مفتاح النصر التسبيح ده لما يعصم مقام ربنا في قلبك ربنا يمكن لك التسبيح ده مفتاح الصبر التف... التسبيح ده مفتاح التوبة لما يعظم مقام الله في قلبك ما تقدرش تعمل معصية في حق الله ابدا التسبيح ده مفتاح التسخير لما يخرج المخلوق من قلبك ما انت لما تقول سبحان الله يعني بعظمك يا رب تفضل تعظم ربنا لغاية ما المخلوق ينتهي من قلبك لما يدخل في قلبك تعظيم مقام الله يخرج من قلبك تعظيم المخلوق الله يسخر لك المخلوق يسخر لك الدنيا كلها لو انت سبحت ربنا بقلب عشان كده كانت الكلمة اللي خدم الجنة بيتسخروا لينا بإذن الله بيها في الجنة كلمة التسبيح دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام ما بيكتروش في الكلام ليه اصل هو ضايق لذة العبادة قوي يا جماعة واخر دعواهم ان الحمد لله الحمد لله يبقى علامة على الرضا يعني ملك وانس وبهجة وجماعة ورضا واطمئنان وعز وفرح ولذة عبادة وصحبة مؤمنين وجوار الله وصحبة النبي والصحابة ورفاهية مهولة هي دي الجنة يا جماعة عايزين ندخل الجنة ولا مش عايزين ندخل الجنة ايه الدنيا دي احنا ماسكين فيها ليه ايه اللي في كل اللي احنا قلناه ده في واحد في المية منه بس في الجنة ماسكين في الدنيا ليه قلوبنا ماسكة ومثبتة فيها ليه رضوا بالحياة الدنيا رضونا بجناح بعوضة رضونا بخروف معفن ميت غلام جدي اسك رضانا بايه يا جماعه ازاي رضانا بالدنيا وسيبنا الاخره يبقى ده الشوط الاولاني بيتكلم عن الاخره عشان تعظم في قلوبنا الشوط الثاني اللي بيتكلم عن الاخره والذين كسبوا ان الذين للذين احسنوا الحسنى وزيادة اللي احسنوا في اليقين واحسنوا في الصلاة ان في الصلاة لا شغلة واحسنوا في العبادة واحسنوا في الصوم احسنوا في كل حاجة ليهم الحسنى في كل حاجة الحسنى في القبر مفيش بقى الشدة ولا العذاب ولا ده القبر ده روضة من روض الجنة الحسنى ساعة الموت الملكة بتتنزل عليهم افواج تبشرهم الحسنى ساعة لقاء الله وهم رايحين في وفد المتقين يقابلوا الرحمن سبحانه وتعالى الحسنى في الجنة الحسنى وزيادة ايه زيادة ها النظر لوجه الله سبحانه وتعالى في صحيح مسلم ان الله يقول لاهل الجنة هل تريدون شيئا يا اهل الجنة هل تريدون ان ازيدكم فيقولون يا رب وماذا نريد وقد بيضت وجوهنا وقد ادخلتنا الجنة ونجيتنا من النار فيكشف لهم الحجاب فيرون الله سبحانه وتعالى فما اوتوا لذة في الجنة اعظم من النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى هي دي الزيادة بقى يا جماعة النظر لوجه الله ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة هو ده نعيم اه لان الاصل يوم القيامة ان القطر والذلة هيملى وجوه الناس والعياذ بالله من كل الف تسعمية تسعة وتسعين وش اسود ومذلول واحد بس وصبها وشه منور فمجرد انك تبقى انت الواحد في الالف ده ده اكرام ليك قوي من ربنا اولئك اهل الرفعة اصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات كسبها يعني ايه يعني بارادته يعني ايه يعني محدش يجي يقول قضاء وقدر دي حريتك وارادتك والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها زي ما عملت سيئة هيساء وجهك يوم القيامة دي مش اية رحمة ده اية تهديد زي ما عصيت ربنا هينكل بيك يوم القيامة زي ما اديت ظهرك لربنا هتحجب عن الله يوم القيامة زي ما نار الشهوات استعرت في قلبك نار الاخرة تستعر في جسدك يوم القيامة زي ما انت نشرت الشهوات في الدنيا كل جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم مين اللي هيدفعك محدش هيدفعكم ايه الخمسين الف سنة اللي واقف على سيئة واحدة لو جري يطلب حسنة من اهل المحشر كلهم خمسين الف سنة مفيش حد هيديها له خمسين الف سنة لا وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة اصل الليل ممكن يبقى فيه وناسة ولا في حتة نور ولا نجمة منورة ولا قمر طالع مظلمة وش كحل اسود والعياذ بالله يا ايه يا جماعة الذل ده ويا جماعة القطر ده وايه الهوان ده يا جماعة وربنا جاب الذل قبل السواد معاهم ليه لانه بيجري يتسلى على اهل المحشر كلهم حد يديله حسنة محدش بيرضى يديله حسنة ولا حد بيرضى يشفع له فلما بتظهر النتيجة بقى النهائية ان هو خلاص سقط والعياذ بالله من اهل النار السواد وال- والقطر بيجي على وشه بتاع الكبسة اللي هو خدها في ارض المحشر اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون المشهد الثالث من مشاهد الاخره مشاهد الاخره في الصوره كتير احنا عايزين نركز على الثلاثه دول بس ويوم نحشرهم جميعا عارفين يعني ايه حشر مش كلنا هنتجمع ده الوحوش كمان هتتحشر ده كمان يا جماعه الدواب البقر والاغنام ايه البقر والاغنام هتتحشر ليه يعني عشان اللي ما دفعش زكاه تفضل الخمسين الف سنه تطأ باقدامها وحوافرها واظلافها واقدامها خمسين الف سنه لغايه ما يوم القيامه ينتهي حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رياض الصالحين صحيح ثابت عن رسول الله وكمان الدو... وكمان متاع الدنيا يتحشر ازاي فيء الارض فلذات اكبادها يعني الارض بت... بتقيء الارض فلذات اكبادها الارض بترجع العمارات والعربيات والموبايلات بس شايفين الانسان لما ياكل التفاحه كانت شكلها حلو ازاي وهو بياكلها لما يجي يرجعها بقى شكلها ايه بان على حقيقته بقى ما عادش الذوق بتاع الاكل الارض اما رجعت وحشرت الحاجات اللي جواها يوم القيامه بانت على حقيقتها فياتي القاتل ويقول في هذا قتلت ويأتي السارق ويقول في هذا سرقت ويأتي قطع الرحم ويقول في هذا قطعت رحمي ايه ده الدنيا لما اتفضحت وبنت على حياتها البرج الجميل ده اي اصل من اصول الجنة لو وقع واتهدم مثلا مثلا يعني هيزداد جمال على جمال ليه اصله من جوه لؤلؤ وذهب و... انما الدنيا دي من جوه طوب ورمل وزلط فالبرج الجميل قوي ده لو وقع هيبقى منظره وحش قوي هيتفضح في هذا قتلت في هذا سرقت في هذا اكلت الربا في هذا اديت ظهر لربنا سبحانه وتعالى ف- فيوم الحشر ده يوم عظيم كل ده بيتحشر حتى الدبان بيتحشر ويوم نحشرهم جميعا كله موجود في مكان واحد بقى خدوا بالكم يا جماعه خدوا بالكم من الموقف ده ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشرككم فزيلنا بينهم ايه ده الموقف ده يوصف ايه ده بيوصف مكانكم ده زي بالظبط اما البوليس يكبس على قهوه إيه العصابه بتتخانق مع بعض فيها ولا حاجه فالبوليس يقول بيدخل يقول ايه كل واحد يقف مكانه اهو بالظبط كده كان الصوره بتنش... بت... بت- بتبين لك مشهد الشركاء واللي اشركوا بيهم قاعدين ماسكين في خناق بعض في ارض المحشر تيجي الملائكه مكانكم كل واحد يقف مكانه فزيلنا بينهم يعني فضل الاشتباك جبنا دول في نحله وجبنا دول في نحله كانوا ماسكين في خناق بعض طب ايه ده يا رب عارفين زي ايه بالظبط يا جماعه المشهد ده بيفكرني بايه اما واحد مثلا يضحك على واحد ويخليه يسرق فالبوليس قبض عليهم هما الاثنين فيقوم البوليس يجيب اللي اتضحك عليه يقول له انت عملت كده ليه هو اللي ضحك عليا طب هاته يقوم يجيبه يقول له انت ضحكت عليا قدام الضابط يقول له انا اعرفك يا ابني انا عمري شفتك انا ما شفتكش ده اللي بيحصل بالظبط يقول له انت ما شفتنيش انت ضيعتني وضحكت عليا ومين اللي ضحك عليا ومين اللي كان بيقعد يقول لي ومين اللي كان بيقعد انت انت ضي- تضيعني وتسيبني لا يمكن اعترف مش هعترف يقوم ماسك في خناقه يقوم الاثنين ماسكين بعض مقطعين بعض يقوم جاي المخبر ولا جاي بتاع الضابط السابق يقوم فاصل ما بينهم تخيلوا المشهد اللي بعد كده ايه يقوم ال- اللي هو بقى اللي ضحك عليه ده يقعد يعدل في هدومه وهو بيعدل في هدومه يقول له انا ما اعرفوش يا حضره الضابط اقسم لك يا حضره الضابط ان انا ما اعرفه ولا عمري شفته هو ده اللي بيحصل بالظبط يا جماعه ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم كل واحد راح مكان كانوا ماسكين في خناق بعض المشهد اللي قبل كده في سورة القصص وقيل ادعوا شركاءكم هاتوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم احنا ما نعرفكوش ورأوا العذاب ما نعرفكوش فقاموا ماسكين في خناق بعض هنا في الصورة وفزيلنا بينهم جم الاثنين ده في ناحية وده في ناحية شوف بقى شركائهم بيقولوا ايه وقال شركائهم ما كنتم ايانا تعبدون انا حاسس ان هو بيعدل ان هو بيقول الكلمة دي هو مش لابس حاجة طبعا بس حاسس ان هو يعني ايه بينفض نفسه كده ما كنتم ايانا تعبدون وبعد كده ربنا فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلون سبحان الله العظيم نفس اللي بيحصل في الدنيا والله يا جماعة مشهد من مشاهد الحشر الفظيعة هنالك هنا بس تبلو كل نفس ما اسلفت كل نفس تعرف الحقيقة المرة اللي ضيعت الدنيا عشانها وكل واحد يعرف قيمة الدنيا اللي ضيع نفسه وضيع اخرته عشانها وضيع مصيره عشانها يبقى الزاد التاني زاد الاخرة الزاد التالت يا جماعة تعظيم الله سبحانه وتعالى من اولها كده ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض صفة الخلق ثم استوى على العرش يعني معنى العرش ده انه الملك بتاع الخلق ده كله مفيش حد بينازع عليه يدبر الامر هو اللي بيده الرزق والامر والنفع والضر والصحة والمرض والقبض والبطن ما من شفيع الا من بعد اذنه يعني الامر ده كله ملوش منازع فيه يعني ربنا بيقول لك انا الملك وحدي انا اللي بملك الخلق وحدي انا اللي بملك الامر وحدي ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تفكرون تذكر ده يعني حاجة سريعة كده افتكر كده بسرعة معايا اه يعني ربنا بيقولك ان عظمة ربنا دي في فطرتك مجرد انك تشغل بس قلبك كده حاجة بسيطة خالص هتلاقي فيضانات من تعظيم ربنا اتفجرت في قلبك افلا تفكرون انت مش فاكر كل اللي في فطرتك اللي انا اودعته في فطرتكم من تعظيم الله افلا تفكرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل تحكم وتقرير محكم من الله سبحانه وتعالى شوف ربنا بيقول ايه بقى الكلام سريع ان في خلق السماوات والارض انا خايف يا جماعه احسن بس يكون الكلام سريع عليكم انا يا جماعه يعني يعني عايز نعيش في جو الايات يا جماعه يعني لو انا سرعت شويه في الكلام محدد انا عايز نعيش مع بعض في جو الايات على قد ما نقدر السرعه مش بسبب ان الكلام عايز اقوله كتير ولا الوقت قصير السرعه بسبب ان انا عايز ننفعل في القران انا عايز احس ان القران ده مطرقه نازله على جدار الغفله اللي حوالين قلوبنا نازله على جدار الغفله اللي حوالين قلوبنا لغايه ما يتفتت بعد ما تسمع شرح الجزء او بعد ما تقرا الصوره او بعد ما تسمع الايه في التراويح عايزين يا جماعه نسمع القران كانه مطارق نازله على قلوبنا باذن الله سبحانه وتعالى ان في خلق ان في اختلاف الليل والنهار اختلاف الليل والنهار يا شوف ربنا جاب كم فجر وشقوا وفجروا في الليل بقدرته من يوم ما خلق الارض لغايه دلوقتي وجاب كم ليل واولجوا في النهار بقدرته من يوم ما خلق الارض لغايه دلوقتي ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتدبرون يتفكرون يؤمنون لا يتقون يعني بيخافوا يعني المفروض لما اشوف الشمس اخاف لما اشوف القمر اخاف اه يا جماعه نخاف نخاف ليه يا جماعه انا لما اكون عايزك تطلع ربع جنيه صدقه هقول لك اتكسف يا اخي وطلع صدقه لما اكون عايزك تطلع 5 جنيه هقول لك قال رسول الله كذا لما اكون عايزك تطلع 500 جنيه هجيب لك شريط عن الصدقه لما اكون عايزك تطلع 5000 جنيه هجيب لك شيخ يكلمك عن الصدقه يبقى كل ما يزداد الحث على الشيء معناه ان انا عايز منك حاجه عاليه يبقى ال 400 مليار مجره اللي في الكون دول وال 9000 نوع بتوع الطيور وال وال 3000 نوع بتوع الحيوانات وال 20000 نوع بتوع السمك اللي في بطن البحر وكل المظاهر الطبيعيه المهوله اللي ربنا حاططها في الليل والنهار كل ده عشان ايه عشان ركعتين تخطفهم ما ينفعش يا جماعه يا جماعه كل المؤثرات الرهيبه اللي في الكون دي عشان تذكرك بعظمه الله عشان تبقى حياتك كلها لله عشان تبقى مخلص لله سبحانه وتعالى عشان قلبك يبقى مع الله سبحانه وتعالى قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي لي الحق خدوا بالكم مع الشركاء ربنا جاب الى الحق انما مع الله جاب للحق الى يعني لما اقول لك مثلا والمصحف ده الى اخر المسجد يعني مسافه انما لما اقول لك انقل المصحف ده من الحامل للكرسي يبقى اشيله بايدي احطه كده يبقى لما كان طريقك من خلال الاسباب والشركاء كان الطريق طويل قوي عما توصل انما لما كان طريقك للدين او للدنيا او للهدايه من الله طريقك قصير قوي يا جماعه من دخل على مراده من باب الاسباب طال طريقه وصعب وصوله ومن دخل على مراده من باب الله قصر طريقه وقرب وصوله لما تدخل على حاجتك لما تقول عايز اي حاجه قول يا رب خلي ربنا هو اقصر طريق ليك في كل حاجه انت عايزها ليه لانه فعلا كده سبحانه وتعالى قل الله يهدي للحق ده ربنا يعني في لحظة تلاقي المهدي يصنعه الله بين يوم وليلة ممكن يخليك زي المهدي في الايمان بين يوم وليلة يصلح لك قلبك يخليه اية بين يوم وليلة قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الامر فسيقولون الله قل افلا تتقون مش خايف منه ياخد سمعك وبصرك اللي انت بتقول انهم بايديه مش خايف منه يموتك وانت عارف انه ممكن يموت مش خايف منه ان بدل ما يدبر لك امرك يسيبك تطول في الدنيا لوحدك مش خايف منه ان يمنع لك رزقك من السماء والارض ويسيبك في الدنيا ذليل حيران فقير محتاج مش خايف افلا تتقون انتوا ما بتتقوش الايه اللي بعدها ربنا بيقول فانا تصرفون اللي, اللي بيده مرتبك وحوافزك وترقيتك وصحتك واولادك ورزقك ونفعك وضرك اللي بايده كل شيء واخرتك ومصيرك ودينك وقلبك وناصيتك بايديه وقلبك بين اصبعين من اصابعه سبحانه وتعالى اللي بايده كل ده ازاي قلبك يصرف عنه لحظه ازاي عقلك يصرف عنه لحظه ازاي حياتك تصرف عنه وتبقى لغيره لحظه فانا تصرفون ازاي بعد ما عرفت ان ربنا بايده الامر كله تصرفه ف فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون فالكلام عن الله سبحانه وتعالى ده الزاد الايماني الثالث يا جماعه الزاد الايماني الرابع والاخير في الزاد الايماني وهو خروج الدنيا من القلب يعني يعني الكلام عن الدنيا كتير في الصوره انا عايز التقط منه حاجه يعني يعني ملمح كده ربنا بيبين لك شهاده الانسان بيحب الدنيا قد ايه شوف ربنا بيقول لك ايه واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا الى ضر مثل يا منظر الندالة بتاعت الانسان في معاملة ربنا انت ماشي كده لقيت شريط القطر نزل القطر عدى اترفع عديت خمس مرة كأن لم يدعنا انت ماسك الكيسين بتوعك وماشي وانت ماشي قمت بالكعب الواقع البنطلون اتقطع والتراب ملا وشك ورجليك واتعورت والكيسين اتفرطوا في الارض واتبهدلت جه واحد طبطب عليك ولم لك الكيسين تاني وخيط لك البنطلون ونفض لك التراب وصلح لك الجروح وشربك شوية مية ولا شوية عصير قمت باصص كده لقيت نفسك بقيت سليم تاني قمت مكمل تاني خلاص عادي جارك اللي جنبك يعني قعد ابوس ايديك توسط لابني عشان مش عارف ايه ابوس ايديك ابوس ايديك بعد ما عمل لك المصلحه قابلته تاني يوم وانت نازل على السلم وهو طالع ما بسطلوش وما قلتلوش السلام عليكم نداله او ربنا بيقول لك الانسان ده ندل في معامله الله سبحانه وتعالى واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مره كان لم يدعنا الى ضر مثل ولا كان في اي حاجة ايه ده كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون شوف الآية اللي قبلها ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم ايه بالخير ده ده مشهد تاني من مشاهد حب الدنيا مش استعجلهم للخير بالخير يعني الخير موجود اصلا يعني انا معايا 100000 جنيه في جيبي اصلا بس عايز ال100 يبقوا 200 وال200 يبقوا 300 وال300 يبقوا 400 فانا معايا الخير وعايز كمان خير معايا الخير وعايز كمان خير والايه بتقول لك ان الانسان ما بيفرقش بين الشر والخير هو عايز اي حاجه بتلمع عارف لما اجيب عيل صغير فاقول له انا عايز اجيب لك عربيه يا حبيبي اجيب لك عربيه ايه انا عايز عربيه حمراء بتلمع كده عربيه بحق وحقيقي اقول له لا يا حبيب العربيات في عربيه لانسر في عربيه مرسيدس قول لي الموديل بتاعها قول لي انا عايز عربيه كذا CC قول لي انا عايز عربيه ما اعرفش power ولا مش power لا انا عايز الحمراء اللي بتلمع يا ابن الحمراء بتلمع ايه ما بتتقالش كده الناس يا جماعه الدنيا جوه بتاع صفيحه حمراء بتلمع هم مش عارفين ايه اللي جواها عارفين لما كانوا بعض بتوع مشركه الصوفيه اللي هم بيعبدوا القبور يعني لما كانوا بي بي رايحين جاي شايفين قبر وقاعدين يطوفوا حواليه يطوفوا عليه فلما جم يهدوا القبر لقوا جواه ايه لقوا جواه عظم حمار هو احنا كده يا جماعه احنا قاعدين نطوف حوالين البتاع اللي حواليها صفيحه حمراء بتلمع هنيجي يوم القيامة لما تتشال الله اعلم هيبان ايه تحتها عايزين يا جماعة نسترشد بنور القرآن وبالايمان وبهدى الله في ان احنا نعرف ايه الخير ولا الشر بلاش الاستعجال اللي في قلوبنا ده فربنا بيقول لك الانسان عجول قد ايه في الدنيا الانسان قد ايه هو جه ربنا في الضر عشان الدنيا واول ما الضر اتكشف خلاص يا رب عارفين زي الطالب اللي في الامتحانات انا معاك يا رب وبعد الامتحانات الامتحانات الجاية بقى يا رب وقت السنة والابتلاءات انا معاك يا رب ولما يفرج عليه ان شاء الله السنة الجاية يا رب بس انما ايام الدراسة العادية انما ايام ال... انما تلاقي الطلبة الوقت مثلا الامتحانات لسه عليها شهر مثلا لو بعد رمضان لسه عليها شهر يبدأ بقى ال... التوبة بقى وال... اول ما الامتحانات تخلص خلاص عادوا لما نهوا عنه والعياذ بالله يبقى ربنا بيقول لك الانسان بيحب الدنيا قد ايه قد ايه بيحب الدنيا هو الذي يسيركم في البر والبحر هو اللي بيمشيك هو اللي بيحركك في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك اهو كنتم في الفلك وكلنا في الفلك اهو بس احنا بعد كده هنتدخل في الصورة بقى وربنا دخل فلك مع دول عشان نتفرج عليهم من جوه عشان نعيش في جو القرآن حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بقى خلاص ما عدناش احنا في الضمير عشان احنا بنتفرج دلوقتي وج- عشان نبقى بنشوفهم عشان نعرف شاهد عيان قد ايه الانسان نجل في معاملة ربنا ح- وجرينا بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين احنا شايفينهم بعينينا اهو يا جماعه شايفينهم وهو بيتوسلوا وبيبكوا وبيتضرعوا لله وبيتبرعوا بالمعاصي القديمه شايفينهم اهو قدامنا فلما نشاهم الى البر اذا هم يبغون في الارض بغير الحق رجعوا تاني بعد ما المشكلة اللي جات للشاب اتحلت رجع تاني وبعد ما الامتحانات خلصت المصايف رجع تاني فيها المعاصي رجع كل حاجة تاني يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم انما مثل الحياة الدنيا يا رب انت بتدينا مثل للدنيا ربنا بيقول لك الدنيا ازاي هديك مثل مثل ايه ده المثل ده انا لما اكون بوصف لك الجنه اديك مثل لان ما احناش عارفين شكلها انما اديك مثل لحاجه انت شايفها بعينيك ايوه يا جماعه لان من كتر غمامه الشهوات والغفله اللي غطت عينين الناس ما عادوش شايفين حقيقتها فبقى ربنا محتاج انه يدينا مثل عشان نعرف الدنيا اللي قدام عينينا انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام طبق واحد حضرتك والانعام بياكلوا منه وهو الدنيا انا اكل في طبق واحد مع الانعام هي دي الدنيا قرفان ونفسك عالية عليك خلي قلبك مع الاخرة مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت الارض زينت والشيطان مكيجها تمام وكل حاجة اتمكيجت والكليبات اتمكيجت والقنوات الفضائية اتمكيجت والايدز والسرطان يقولوا علاج والارض بقت بتطلع وربنا استدرج الناس والمطر بقى بينزل وظن اهلها انهم قادرون عليها والدنيا الجميلة بقى حطت المكياج كده وخرجت في زينتها والناس كلها سجدت لها اتاها امرنا ليلا او نهارا كل البنيان قام واقع على دماغهم الدنيا اتفضحت واللي كانت حلوة وجميلة بقت اشلاء منصورة متمزقة محدش يرضى يبص لها يبقى موجود يبقى موجود في المكان اللي فيه اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس والله يدعو الى دار السلام دي دار الفناء ودار التقلب ودار الآلام ودار الحقارة في الدار اللي سلمت من كل هذا ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بعد ازداد الإيمان يا جماعة ازداد الدعوة بقى ازداد الدعوة خمس حاجات رقم واحد الجهد جهد الدعوة رقم اتنين الربانية رقم تلاتة قوة القلب اثناء الدعوة الى الله رقم اربعة فن الدعوة رقم خمسة هم الدعوة الهم اللي هو هم النبي عليه الصلاة والسلام ده اول صفة يبقى عندك هم النبي لازم يا جماعة الايمانيات دي كلها بقى اه احنا نقعد نسمع الايمانيات دي والناس محرومة منها ليه احنا نقعد نسمع القرآن والناس محرومة منه ليه شوف هم النبي ربنا يقول له ومنهم من يستمع من كتر ما النبي الهم في قلبه يقول له ومنهم من يستمعون اليك افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون هتعمل لهم ايه هتموت نفسك عليهم واحد ما بيسمعش هتعمل له ايه ومنهم من ينظر اليك ده ربنا اعتبر شكل وش النبي آية على صدق الإسلام تخيل لما تبقى من كتر ربانية والإيمان اللي في قلبك وشك نفسه اللي يشوفه يقول أشهد أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب زي ما عبد الله بن سلام قال على رسول الله لما دخل المدينة عليه الصلاة والسلام ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمية ولو كانوا لا يبصرون هتعمل لهم إيه لازم يبقى عندك هم زي هم النبي على إنقاذ الناس من النار لازم لازم يبقى قلبك محروق إن الناس هتروح جهنم أو هتتعذب فيها يبقى عندك عندك رحمة زي النبي الحاجة التانية الجهد ايه الجهد سورة يونس اطول صوت جدال للمشركين في القرآن كله 109 آية جدال يا جماعة ده احنا في اخر مكة خلاص كفاية بقى اللي قلنا له كفاية ايه ده احنا مادام بدأنا نوصل للاخر ما هو اصل سورة يونس دي اخر فرصة المرحلة دي اخر فرصة عشان كده دي من حكمة برضه ان السورة اسمها سورة يونس كأنها رسالة لمشركي مكة ان قوم يونس امنوا في اخر فرصة قبل ما العذاب يأتيهم فدي اخر فرصة قدامكم اهو وفعلا كانت اخر فرصة الشوط ده كان اخر مكة خلاص بعد كده خلاص جت تمكين وجت بدر وجت وجت يبقى الجهد شوف الجهد بتاع الدعوة المبذول في الصورة جهد مهول الصورة دي حوالي جزء يا جماعة كلها قتال ودعوة يعني في الاخر هنبوس ايديهم اه ايوه لازم نجري ورا الناس عشان ندعوهم الى الله ونجيبهم الجهد ننزل للناس في الشارع ونكلم الناس في ال- ونفوت على الناس في البيوت ما دول الانبياء يا جماعة ونكلم الناس عن ربنا سبحانه وتعالى لغاية ما الناس يجوا لربنا سبحانه وتعالى يبقى الجهد اللي باين من طول شوط الجدال اللي في الصورة يبقى الجهد ده عشان انصر الدين والهم ده عشان الجهد ده عشان هم الدين ينتصر والهم بتاع النبي عشان هم انقاذ الناس من النار لازم الاثنين دول يبقوا عندك هم ان الدين ينتصر ويقوم وهم ان الناس ما تدخلش جهنم اللي عنده هم ان الدين بس يحفظ ويقوم وما عندوش هم الناس بيبقى انسان متشدد لانه ما يهموش الناس واللي خايف على الناس بس وما عندوش هم الدين يحفظ ويقام بيبقى انسان متسيب لانه خايف على الناس بس ما هوش خايف على الدين لما يبقى عندك الاثنين تبقى انسان متوازن معتدل في الدين هم الدين وهم الناس الصفة الثالثة يا جماعة والمهم قوي قوي قوي قوي قوي قوي الربانية تبقى انسان رباني يعني ايه رباني يعني الصورة بتقولك انت ساعي بريد معاك ورقة تروح تديها للناس لو سمحت الجواب ده جالك من ربنا ممكن ترغبهم في الكلام اللي فيه انما ليس لك الحق على الاطلاق انك تغير حرف او كلمة فيه واذا تتلى عليهم اياتنا بينات الايه دي لو فهمناها نبقى طلعنا بخير جامد اول النهارده واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدله لا يا عم الكلام اللي انت المشايخ قاعدين يقولوا على المنابر ده كلام ده تشدد وتط... مش عجبنا احنا الكلام ده طيب شوف النبي قال لهم ايه بقى شوف ربنا امر يقول ايه قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ده رقم واحد ان اتبع الا ما يوحى الي ده رقم اتنين اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به ايه الكلام ده الدعوة بتتكون من ثلاث حاجات كلام الدعوة اللي انا قاعد اقوله لكم دلوقتي هتقول للناس ايه هتكلم الناس عن ايه رقم اتنين منهج الدعوة تكلم مين قبل مين وت- والدخله بتاعتك يبقى شكلها ايه وامتى تشد في حيلك على الناس وامتى تعتزل بقى وتروح تهاجر خطه الدعوه من اجل التمكين يبقى تاني حاجه منهج الدعوه تالت حاجه الداعيه نفسه الرسول لغى شخصيته في الثلاثه تماما الاولانيه اللي هو كلام الدعوه قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ده مش كلام يا جماعه ده انا بقول لكم كلام الله ده كلام انا انا ما بقولش انا ما عنديش ما بجيش حاجة من عندي اصلا انا بشوف القران والسنه وانا اكلمكم بس يبقى انا يبقى انت بتلغي شخصيتك تماما ده كلام الله الكلام كلام الله يعني انت ايه انا ساعي بريد يعني ال- الكلام اللي احنا بنشوفه دلوقتي الدعاء اللي بيخبوا حته من الدين ويطلعوا حته الدعاء اللي بيميعوا الاحكام الداعيات اللي بيميعوا الاحكام الكلام ده يا جماعه ضد هذا الكلام عشان كده شوفوا الكلام ده جاي فين في اوقات الازمات بنشوفه قدام عينينا على الفضائيات اهو في اوقات الثغور المفتوحه والازمات والواقع الرهيب وظهور الباطل شفناه قدام عيننا اهو من الدعاء اللي على الفضائيات من كثير منهم ايه انه بدا يميع الدين ويتنازل عن الدين ليه لانه خايف على الناس ومش عارف يعمل ايه ربنا جاي هنا يقول اوعوا في المرحله دي تتنازلوا عن ثوابتكم الدين وجه جميل انتوا بس ظهروه انت ساعي بريء انت ساعي بريء وانت ساعي بريء في طريق نصر الدين الله سبحانه وتعالى لو غيرت حرف تبقى خائن افتكر كلمه ساعي بريء قوي الدين وشه جميل قوي يا جماعه قوي فواحد ساعات يجي يشوف حسن في في الوش فالحسنة دي لو انت شفتها على الشاشة الوحيدة هتلاقي حتة بتاع سودا كده ايه المنظر الوحش دي عايزين نشيل البتاعة دي من وش الدين عشان الناس تقبل الدين في حين انك لو بصيت على الوش كله تلاقي الحسنة دي مثلا في وش المرأة مثلا في الحتة دي او الحتة دي تلاقي عاملة جمال شديد جدا يعني انا عايز اقول لك ان احيانا في جزئية او حكم شديد الداعية يقول ده شديد على الناس يا ابني مش شديد على الناس انت لو عرضت الدين كما هو الناس هتنبهر بالجمال بتاع الدين يبقى اول حاجة ان كلام الدعوة من الله تاني حاجة إيه، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي انا في منهج الدعوة وفي خطة الدعوة ماشي ورا ربنا برضو انا اقعد في مكة اقعد هاجر هاجر المدينة اتفتحت بس ما تهاجرش الوقت لما اذن لك حاضر بعد سنة من فتح المدينة هاجر وخد ابو بكر حاضر ادعو ادعو اسكت اسكت اجر اجر انا ماشي ورا ربنا انا ماشي ورا الرسم الهندسي اللي ربنا مدولي في القرآن يبقى انت ساعي بريد وانت كمان بنا بتبني الرسم الهندسي اللي ربنا رسمه لك في القرآن 80 سنة الحركة الاسلامية بتلف حوالين نفسها نفسها ليه ليه لان كل واحد يجي يحسب نفسه هو فيها يعمل رسم هندسي من دماغه يقوم الناس تيجي تنفذه مش ده المبدا ما يتمش لان مش ده الرسم بتاع ربنا مش ده الرسم الهندسي بتاع بتاع ال- بتاع القران لو رجعنا للرسم الهندسي بتاع القران بقى وفهمنا منهج الدعوه من القران وفهمنا فن الدعوه من القران وخرجنا للناس بفقه الدعوه بتاع القران منهج الدعوه العظيم بتاع القران اللي احنا كل سوره بنبين ملمح صغير منه لو خرجنا للناس بالفكر ده شوف القران قد ايه امرنا ان احنا نكسب الناس ونكسب الراي العام وننزل للناس نكسب مش نقعد احنا في الجامع والناس بره ويخشي تولع زي ما البعض بتعمل لا نكسب الناس شوف لو احنا دخلنا للناس الاول بالمداخل الايمانيه قبل ما نكلمهم في الحلال والحرام زي ما البعض بيعمل خ- دخلناهم بالمداخل الايمانيه زي ما ربنا قال لنا نكسب الناس شوف لو دخلنا بالاسلوب البسيط والضحكه والابتسامه والطبطبه والاكرام زي ما ربنا قال لنا في القران نكسب الناس شوف شوف شوف مبادئ الدعوه في القران لو طبقناها فعلا يا جماعه هنبقى تحفه في كسب الناس اهل الباطل مش هيعملوا لنا حاجه يبقى اذا الحاجه الثانيه انك ابن ماشي ورا الرسم الهندسي بتاع القران الحاجه الثالثه بقى اللي هي شخصيه الداعيه الرسول لغى نفسه تماما او ربنا يعني قال له الغي نفسك تماما دعوتك يا ابني ارفع لا في دعوتك اوعى ترفع نفسك اوعى تقعد قدام الناس وتقول لهم انا امبارح عملت كذا انما حصلك احيانا الداعيه ممكن يحكي عن بعض حاجات عملها او او جهد بذله من اجل مقصد انه يبين الناس حكمه من حادثه حصلت انما ما تحسش بنفسك بقى لا ده الله من عليا امبارح ان انا فهمت الحته دي والله يسر لي امبارح ان انا بعد ما كنت هتكلم في الموضوع ده هتكلم في الموضوع ده والله مش عارف رزقني بفهم كذا في الحته دي دايما الله هي الكلمه على لسانك الله الله الله الله هي دي كلمات الانبياء يبقى ثالث حاجه قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به انتوا فاكرين ان الدين ده فكره طلعت في الدار وجت اكلمهاكم انتوا فاكرين انها حاجه كده جا- لا ولا منهجي ولا فكري ولا حاجه ده حاجه من عند الله ده دين الله والشباب اللي بيدخل الجوامع وبيلجا للدين وتسع صفوف عربيات اللي بيصلوا التراويح كل دول يا جماعه من عند الله مش من حد الدين ده او الملتزمين الوقت زرع الله في حد يقدر يحصد زرع زرعه الله دول بناء بناه الله سبحانه وتعالى بيديه حد يقدر يهدم بنيان بناه الله دول نور الله حد يقدر يطفئ نور الله خدوا بالكم كل ما حرب اهل الباطل بتزيد على اهل الحق الالتزام يزيد اكتر سبحان الله عشان ربنا يقول لك ده دعوتي انا مش دعوتكم انتوا الغي شخصيتك في الدعوه وارفع الله في دعوتك الله يرفعك انما هترفع نفسك الله هيخفضك وهيخفض الدعوة بتاعتك يبقى الربانية دي بعض ملامح الربانية سورة هود ان شاء الله هنتكلم عن ربنا كلام جميل جميل جدا في قصص سيدنا نوح ازاي انك انت يبقى قلبك كله مع الله حياتك كلها مع الله ازاي انك تبقى عايش ليل نهار حياة القلب مع الله سبحانه وتعالى النقطة اللي بعد كده نقطة قوة القلب في الحق خلي قلبك جامد انت صاحب الحق مش هم شوف سيدنا نوح قصة الانبياء نوح وموسى في اخر الصورة مش معنى نوح وموسى دول الاتنين اللي ربنا نجاهم عن طريق البحر ده شق له البحر وده اجرى له السفينة في البحر ودول الاتنين اللي قومهم غرقوا في البحر ده في الطوفان وده آه، فرعون في البحر فدول الاتنين ودول الاتنين شوف قوة قلبهم شكلها ايه شوف سيدنا نوح بيقول لقومه ايه واتلو عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله ما تردوش قادرين تستحملوني وانا واقف في السوق اكلم الناس عن ربنا فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم اعلى ما في خيركم اركبوه هاتوا كل امكانياتكم وهاتوا كل طاقتكم وهاتوا كل اهل الباطل معاكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم اقضوا الي ولا تنظرون ما تسيبونيش يوم واحد انا مستنيكم واقف اهو هاتوا كل قوتكم وتعالوا شوفوا هتعملوا ايه انا مع الله اني توكلت على الله شايفين القوة شايفين قوة ال- القلب يا جماعة شايفين اليقين اللي يهد جبل ويتزلزل قدامه الجبل شايفين سيدنا موسى بعدها فرعون يقول ايه ائتوني بكل ساحر عليم هاتوني كل سحر اسحر بيه الناس هاتوني سحر الفضائيات عشان اسحر بيه الناس هاتوني سحر الجنس عشان الشباب يتسحر بيه هاتولي كل ساحر يبعد الناس عن الدين وفرعون يقول ايه يقتل ابناء الم- المسلمين ويذبح ابنائهم وي- ويستحي نسائهم فرعون قاعد يستحمل سلاح القهر والتعذيب وموسى بيستعمل سلاح الدعاء واليقين وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا انك اتيت امريكا سلطانا وقنابل نوويه مش امريكا اللي عملت كده ده ربنا اللي مديها يا جماعه عشان تعرفوا ربنا هو الفاعل في الكون انك اتيت فرعون وملأه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم جاي وموقن ان النصر جاي وموقن ان ربنا هيحكم للحق قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى اذا ادركه الغرق نهاية التمثيل نهاية المشهد بقى شوف قوة قلب موسى كان شكلها ايه ونهاية فرعون كان شكلها ايه و- وجبريل يقول للرسول عليه السلام فلو رأيتني يا محمد وانا اضع الطين في فمه مخافة ان تدركه الرحمة سبحان الله العلي العظيم مش عارف يقول لا اله الا الله حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه ايه لا اله إيه الا الذي ايه امنت به ايه بنو اسرائيل يا اخي قول لا اله الا الله مش عارف ينطقها ما هو معش عليها يموت عليها ازاي عايز تموت على لا اله الا الله عيش على لا اله الا الله عايز تبعث على لا اله الا الله عيش على لا اله الا الله عايز تبعث مع رسول الله عيش على منهج رسول الله عايز تبعث بجوار الله في الجنه في الفردوس الاعلى عيش بجوار امر الله في الدنيا عايز دين يرفعك في الجنه يوم القيامه ارفعه فوق كل حاجه في قلبك اللي انت عايز تتعامل بيه في الاخره اتعامل بيه في الدنيا قوه القلب في الحق الصفه الاخيره في صفات الدعوه قبل ان نختم هذا اللقاء صفه الفن فن الدعوه خليك فنان في الدعوه ازاي بقى سوره يونس من اصعب الصور في الحفظ ليه الشاب او الاخت يقولوا لك انا مش عارف احفظها مش عارف الايات شوفوا يا جماعه شوفوا فن الدعوه السوره بدات بالكلام عن القران اكان للناس عجبا ان اوحيت بعد كده الكلام عن الله ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض يبقى القران ثم الله ركزوا معايا في المرايه الجميله قوي دي بعد كده الكلام عن الاخره ان الذين لا يرجون لقاءنا مواهم النار ومواهم الايه والتانيين مواهم الجنه يبقى الكلام عن الاخره يبقى القران الله الاخره بعد كده الكلام عن حب الدنيا مظاهر حب الدنيا واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعده استعجلهم بالخير كل مظاهر حب الدنيا بقى بعد كده صفحه جدال فاذا تتلى عليهم اياتنا بينات قالوا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدله شوفوا معايا تاني اهو قرآن الله الاخرة حب الدنيا الجدال اللي بعد الجدال ايه تاني اللي كان قبل الجدال ايه ها حب الدنيا اللي بعد الجدال على طول نرجع حب الدنيا تاني بقى اللي بعد الجدال واذا اذقنا الناس منا رحمة ثم نزعناها منه انه ايه لا يئوس كفور وانما مثل الحياة الدنيا كمان انزلناه من السماء طيب اللي بعد حب الدنيا ايه اللي كان قبل حب الدنيا في الشوط الاولاني كان الاخرة يبقى اللي بعد حب الدنيا هي حي- صعبة شوية ولكن اللي معاه مصحف هيجيبها معاه على طول اللي بعد حب الدنيا الاخرة تاني والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم يبقى الاخرة اللي كان قبل الاخرة الكلام عن ربنا يبقى يرجع بعد الاخرة الكلام عن ربنا قل آه، من يملك السمع والابصار قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يهدي للحق يبقى الكلام عن الله اللي كان قبل الكلام عن الله الكلام عن القرآن يبقى بعد الكلام عن الله الكلام عن ايه عن القرآن وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ايه دي بقى ايه دي يبقى مراية في الاول والاخر القرآن بعد كده ندخل شوية نلاقي ايه في الاول والاخر الله وبعد كده ندخل شويه نلاقي في الاول والاخر حب الدنيا الاخره وبعد كده ندخل شويه نلاقي في الاول والاخر حب الدنيا وبعد كده في النص الجدال يا سلام يا رب على فن يا سلام يا جماعه لو نتعلم فن دعوه من القران ربنا حط لك الجدال بتاعهم وقبله حب دنيا وبعده حب دنيا عشان يقول لك اوعى تفتكر انك لما بتروح تكلم صاحبك في الالتزام ويقول لك مش مقتنع ومقتنع ويقعد يديك شبهات مشكلته اصلا الاقتناع وعدم الاقتناع ده مشكلته حب الدنيا عشان كده ربنا حط لك حب الدنيا قبلها وبعدها عشان يقول لك ان السبب هو حب الدنيا فاوعى تضحك عليك بقى وتقعد تناقشه وتجادله وهو مش ده سكته اصلا طب حب الدنيا حط قبله وحط بعده ايه الاخره كان المطحنه اللي بيطحن فيها حب الدنيا هي الاخره عايز تعالج حب الدنيا في قلبك اسمع كل يوم شريط عن الجنه والنار والقيامه والموت عايز حب الدنيا يتنسف في قلبك وانت بتقرا القران وبتختمه اقف عند كل ايه من ايات الاخره وكررها خمس مرات تلاقي حب الدنيا بيتلف من قلبك طيب قبل حب الدنيا الله يبقى الله والدار الاخره هم العلاج الايماني الاساسي طيب وقبل الله إيه، قبل ذكر الله استغفر الله وفي الاخر القران كان القران هو البدايه وهو المنطلق وهو الحاجه اللي بتدينا الماده اللي احنا بنعمل فيها كل ده الشوط الكبير قوي ده كان الجدل فيه اه عشان كده ما لما تقول إيه، اطلع انت درس ما تدينيش درس عن المعصيه الفلانيه وبعد كده درس على المعصيه الثانيه وبعد كده درس على المعصيه الثالثه وبعد كده درس على المعصيه الرابعه يعني الواحد في صدره شيء من هذا الامر في مسألة انك تدي مثلا معصية كل معصية في شريط يا جماعة مشكلة الناس مش كده مشكلة الناس ان مفيش ايمان يبقى لو قلت لك الوقت حضر لي درس عن الحجاب ها تعرف هتقول ايه ولا تعرفش ايه ها هتعمل ايه هتبدا الاول مقدمه عن انت عارفه مين اللي انت بتعصيه انت عارفه عظمه ربنا اللي انت بتعصيه قد ايه وبعد كده تتكلم عن الجنه والنار عقوبه ترك الحجاب وترك امر الله في الجنه والنار وبعد كده تتكلم بقى طب انت شبهاتك ايه طب انت مشكلتك ايه عشان ما تلبسيش حجاب وبعد كده في الاخر شوط تاني تذكرها بالجنه والنار وبعظمه ربنا سبحانه وتعالى صح ولا لا اه لما كان الواحد بيتكلم عن الحجاب بفضل الله وبيت الله سبحانه وتعالى كان الواحد قدامه اختيارين يبقى الشريط كله عن الحجاب او الشريط يبقى بيتكلم عن ربنا والدار الاخره وفي النص كلام عن الحجاب بفضل الله اخترت الاتجاه اللي في سوره يونس وبفضل الله ومنه الله وكرم الله سبحانه وتعالى يعني لله الحمد والشكر كانت النتائج بفضل الله يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل مننا جميعا المقصد يا جماعه فن اتعلموا فن الدعوه بقى يبقى تروحوا تكلموا الناس عن ايه الله والدار الاخره عايز تصلح قلبك تكلم قلبك عن ايه الله والدار الاخره يبقى دول الخمس حاجات اللي هم زاد ليك في الدعوه رقم واحد هم الدين ان الدين يقام رقم اتنين هم الناس ان هم ينقذوا من النار حرام علينا والله العظيم يبقى هم الدين وهم الناس بعد كده قوه القلب في الحق تبقى راجل تبقى قوي في الحق ما تتهزش قوي اسد اسد نازل يكلم الناس عن ربنا تخيل بقى لو اتهدد ولا تع... اسد نازل يكلم الناس عن ربنا سبحانه وتعالى رقم اربعة الربانية حياة القلب مع الله انا مش حاجة اصلا ده دعوة ربنا وانا بقول كلام ربنا ومستني الفرج من ربنا وانا مملكش للي بي... بيكذب حاجة ولا مملك للي يصدق حاجة ولا مملك لنفسي حاجة وداعيا الى الله باذنه ده انا عشان انزل اقول الكلمتين دول عن ربنا واخد الاذن من ربنا انا ايه وكل وظيفتي ان انا ارفع الله في الدواء انا ماليش اي دور يا جماعة والله ولو رب ولو قلت كلام جميل الله اللي اقراه على لساني انك عايش مع الله في الدعوة يا جماعة صفة خطيرة خطيرة والله لو تدخل في قلوبنا مقاييس الدعوة الوقت هتنقلب تماما ثم الصفة الخامسة فن الدعوة اعرف تدخل للناس ازاي واعرف تكلم الناس في الدين ازاي واوعى يضحك عليك بالجدالات والشبهات مش ده السبب الاساسي ثم في نهاية الصورة يعني ال ال ال الكلمة الاخرانية بقى ان يعني افرض بقى الواقع ده شد عليك قوي والدنيا اسودت قوي وملامح الصورة رأيتها كلها سوداء والصغور كلها اتفتحت ولقيت نفسك تعبان ولقيت ان الدنيا كلها بتضيع وحسيت ان اهل الباطل هم اللي هم الصولة لا لازم تثبت ربنا في اخر الصورة قال لك اثبت على ثلاث حاجات التلاتة جم في كلمة قالها سيدنا موسى لقومه ان كنتم امنتم بالله الايمان فعليه توكلوا التوكل ان كنتم مسلمين الاسلام اللي هو الاتباع على امر الله او الاستقامة على امر الله التلاتة دول اللي جم في الصورة ربنا ختمهم في اخر الصورة قل يا ايها الناس دي الخاتمة بقى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض قل يا ايها الناس اه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني ربنا سبحانه وتعالى يحفظ القرآن في قلوبنا يا جماعة والله اللهم امين يا رب من نسي القرآن فهذا ليس نسيان ذاكرة يا جماعة ده نسيان قلب ده غفلة قلب او شهوة طلعت عليك في اللحظة دي فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبت القرآن في قلوبنا كل ما قلبك يخلص لله كل ما فعلا هتبقى ذكر القرآن قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم خدوا بالكم يا جماعة يبقى انا بعبد الله وحده يبقى الله احد خد بالك بالكلمة دي الله احد ما بعبدش غير الله سبحانه وتعالى وان اقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين حنيفا يعني ايه يعني مالكش ميل عن كل الالهة دي وخلي وجهتك هي الله الله الصمد اصمد الى الله وحده وسيب كل الالهة التانية وسيب كل السكك التانية ولا تدع من دون الله ما ينفعك ولا يضرك اه ولا تدع من دون الله ايه ما لا ينفعك ايه ولا يضرك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد انت بتدعو مين مفيش حد زي ربنا ابدا ادعو الله الذي ليس له شبيه ولا نظير يبقى الثلاث ايات اللي بيقولك اثبت على الايمان واليقين والتوحيد هم الثلاثه بتوع اعلى سوره توحيد في القران اللي تعدل طولة القران وهي سوره ايه سوره الاخلاص الحاجه الثانيه التوكل بقى وان يمسسك الله بضر فلا كشف له الا هو محدش يملك لك اي حاجه في الضر غير الله في تنزيله وفي رفعه وان يريدك بخير يريدك عارف لما اقول لك انا عايزك بخير انا عايز اشوفك بخير مش يريدك بخير يعني يديك خير لا يريدك بخير يعني بخير في كل حاجة يعني يريد ان حالك كلها تبقى خير وان يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ليه يا رب الغفور الرحيم هنا هتتكرر في هود تاني كانك بتقول يا رب والله انا ما استاهل حاجه ده ربنا اللي بيقول لك كده انت بذنوبك ما تستاهلش اصلا ولكن عشان ربنا غفور رحيم بينزل لك فضله فضله وبيرفع الضر عندك بمغفرته وبرحمته قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ايه وما انا عليكم بوكيل يبقى الايه الاولانية محدش يملك لك حاجة التا- الايه الثانية ولا انت تملك للناس حاجة هو ده التوكل حدش يملك لاي حد في الكون كله اي شيء الا الله اثبت على التوكل يعني اشتغل في الدين ليه لان ما حدش يملك لك اي شيء الا الله هتخاف ليه ان كنت هتخاف تخاف من الله وربنا امتى ينزل عقوبته لو سبت الدعوة يبقى لو هتخاف خاف من ترك الدعوة ما تخافش من الشغل في الدعوة سفينة النجاة هي سفينة الدعوة هي سفينة نوح اللي هنتكلم عنها بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى أخيرا واتبع أسلم بقى الإسلام لله والاتباع واتبع ما يوحى إليك طب أنا بقالي أسبوع ولا أسبوعين بدعو ولا بتعبد ولا بس بدأت أتعب لا واصبر حتى يحكم الله الصمود بقى يا جماعة إن يبقى في صمود إن يبقى في مصابرة إن يبقى في مثابرة مش اتباع شوية ولا شغل للدين شوية لا لنهاية الطريق يا رب وأنا صابر على دينك وعلى كليفك واصبر حتى يحكم الله يحكم بالنصر في الدنيا لينا بإذن الله سبحانه وتعالى وبالتمكين وبعودة العراق وبعودة أفغانستان وبعودة الخلافة وبعودة الشريعة وبعودة الهداية وبأسلامة المجتمع وبعودة القلوب إلى الله سبحانه وتعالى وبعودة عزة الإسلام على الكفار وبعودة صورة الإسلام المشرقة في العالم كله وبعودة دخول الناس في دين الله أفواجا اصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب احزاننا اللهم علمنا القرآن اللهم وسع رزقنا من القرآن اللهم وسع نصيبنا من القرآن اللهم افتح علينا من عظيم فضلك في فهم القرآن يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا املأ به ليلنا ونهارنا ارزقنا العمل بالقرآن ارزقنا فهم القرآن ارزقنا تلاوة القرآن ارزقنا القيام بالقرآن ارزقنا ان تكون حياتنا كلها للقرآن وبالقرآن انك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك